بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله يقدم يقدم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد هذا بإذن الله جل وعلا هو اللقاء الثالث في قصة نوح عليه السلام في هذه السلسلة التي بدأنا مع حضراتكم فيها وهذه هي القصة الثانية في هذه السلسلة وهي سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين وقلنا أن هدفنا في هذه السلسلة وفي دراستها هو أن نعرف قصص الأنبياء والمرسلين هؤلاء الصفوة الذين اختارهم رب العالمين وصنعهم على عينه سبحانه ورباهم فهو الرب المربي عز وجل رباهم وجعلهم للبشر قدوة وأسوة ليتأسوا بهم ويقتضوا بهم في حياتهم وفي عباداتهم لربهم عز وجل ثم قلنا أننا في دراستنا لهذه السلسلة نريد أن نعرف قصص هؤلاء الأنبياء نعرف حياتهم نعرف كيف عاشوا كيف واجهوا أعدائهم كيف قاموا بالدعوة إلى ربهم ثم نعرض مع كل مشهد من هذه المشاهد ما هي الفوائد والدروس والعبر التي يتأسى بها المسلم بهؤلاء الصفوة المختارة عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي في قصة نوح عليه السلام عندما انتشر أمر الشرك في قوم نوح لما قام قوم نوح عليه السلام لما قاموا بصنع أصنام لهؤلاء الخمسة العباد الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا لما كان هؤلاء الناس الخمسة لما كانوا صالحين فبعد موتهم قام قوم نوح عليه السلام قام قومه بصناعة صور لهم وكان هذا هو الاستدراك الأول من الشيطان أن الشيطان وهذا هو الذي يصنعه الشيطان في كل زمان وأوان وكما عرضنا هذا تفصيلا في اللقاء الماضي أنه فعل تلك الفعلة القبيحة اللعينة مع كثير من أمة الإسلام فإذا مات الصالح فيهم والعظيم فيهم صوروه ثم قاموا بتعظيم تلك الصور ولم ينتهي الأمر عند ذلك بل يقومون بعد ذلك بجعل تلك الصور المرسومة إلى صور مجسدة ثم تتعاقب الأجيال فتنسى الأجيال الثالثة قصة هؤلاء ثم تأتي الأجيال التالية بعد مرور الزمان وتقادم الأعمار إذا بالشيطان يصور لهم أن هؤلاء كانوا يعبدون من دون الله عز وجل وبالفعل قام النسل الذي والأجيال التي هي من بعد القوم الذين قاموا بصنع تلك الصور بعبادة تلك الصور وتلك التماثيل لهؤلاء الخمسة فكان من الضروري أن يلقي الله عز وجل طوق نجاة لينقذ هؤلاء الناس من شركهم وكفرهم حتى لا يقذفون بعد ذلك في النيران فيقذف لهم الله عز وجل برحمته طوق نجاة ليجرهم إلى الطريق المستقيم وكان هذا الطوق هو نوح عليه السلام فالمقصود أن الفساد لما انتشر في الأرض وعم البلاد بعبادة الأصنام في هذه البلاد بعث الله عز وجل عبده ورسوله نوحا عليه السلام يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهى عن عبادة ما سواه سواء كانوا أصناما أو أوثانا أو طاغوتا فكان أول رسول بعثه الله عز وجل إلى أهل الأرض ممكن واحد يقول لي أول رسول أمال سيدنا آدم كان إيه كان آدم عليه السلام نبي فكان أول نبي في الأرض هو آدم عليه السلام وأبو البشر ركز معي أبو الإيه أبو البشر آدم عليه السلام وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام تعرف أن نوح هو أبو البشر الثاني احنا عارفين أن آدم عليه السلام هو أبو البشر لأن البشر كل البشر خرجوا من ظهر آدم عليه السلام لما مسح الله عز وجل ظهر آدم كما جاء بذلك الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نعلم أن آدم هو أبو البشر بنص القرآن وبنص أحاديث النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ولكن كيف يكون نوح هو أبو البشر أيضا ولو أننا هنسبق الأحداث ولكن نقول أن نوح عليه السلام لما دعا الله عز وجل بأن تغرق الأرض فلم يبقى على الأرض بشر إلا الذين في السفينة فكان هو أبا ثانيا لهم عليه السلام ثم إن كل الأجيال القادمة بعد ذلك من نسل نوح عليه السلام وقد نص القرآن على ذلك فكان أول رسول بعثه الله عز وجل إلى أهل الأرض كان منهم اللي كان في السفينة مع نوح عليه السلام منهم من كان من نسله لقول الله عز وجل وأهلك ومنهم من كان من بعض المؤمنين الذين قال عنهم علية قوم نوح عليه السلام أنهم الأراذل وهم الفقراء الذين اتبعوا نوح عليه السلام وكذلك كل أتباع الأنبياء يكونون دوما من الفقراء والمساكين ولا يكونون من الأغنياء وهذه هذه هي القاعدة العامة ولكن الشاذ لا حكم له بمعنى أن هناك أيضا من الأغنياء من يؤمنون بالأنبياء كعثمان, عليه كعثمان رضي الله عنه وأرضاه وكأبو بكر الصديق وغيرهم الكثير ومصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه رضيع المباهج والنعيم الذي كان إذا مشي في طريق سمى أهل البلدة رائحته وعلموا أنه عد من مر من ذلك الطريق فكان مرفها فقلنا أن الشاذ لا حكم له لكن الأصل في اتباع الأنبياء والمرسلين هم الفقراء والضعفاء والمساكين حتى لا نخرج من سياق القصة كان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام كما ثبت بذلك الحديث الصحيح في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل الذي قال فيه البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن شجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك عز وجل فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله نفسي نفسي فلما بعث الله نوحا عليه السلام إلى قومه بسياقة هذا الحديث وهذا هو الشاهد الذي سقنا الحديث من أجله سقنا الحديث من أجل هذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أهل الموقف يوم القيامة عندما يذهبون إلى نوح عليه السلام فماذا يقولون له يقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض فهذا دليل على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل إلى أهل الأرض طيب قبل ما نخرج من الحديث ده عايزين نعرض بعض الفوائد من هذا الحديث صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه فيقول فيأتون آدم فيأتون آدم دي مش بداية الحديث ليه؟ لأن بداية الموقف أصلا إيه الموضوع فيه إن الناس واقفة في أرض المحشر تخيل معايا الناس واقفة في أرض المحشر قد إيه؟ خمسين ألف سنة واقفين على الأقدام خمسين ألف سنة انت متخيل انت ما تقدرش تقف على رجلك 24 ساعة ما تقدرش تقعد ما تقدرش تقف على رجلك 50 ساعة ما تقدرش تقف على رجلك 50000 ساعة ما تقدرش تقف على رجلك 50000 يوم او اسبوع او شهر ده 50000 سنة لك أن تتخيل خمسين ألف سنة شوف السنة بتمر قد إيه واحد واقف على أقدامه يوم القيامة ومش واقف في تكييف ده واقف الشمس تدنو من الرؤوس كما يقول راوي الحديث على قدر الميل فيقول الراوي فلا أدري أهو الميل الذي تقاس به المسافة مسافة الأرض أم هو ميل المكحلة يعني شوف المرأة اللي بتت... بتكتحل الميل بتاع المكحلة اللي هو طوله زي الصباع طول الأصبع هو ده يا ترى الشمس فوق الرؤوس بقدر الميل ده ولا بقدر الميل بتاع مسافة الأرض أيا كان العلماء يقولون علماء الفلك يقولون أن الشمس لو اقتربت من الأرض مليمتر واحد لاحترقت الأرض وأن الشمس لو الأرض بعدت عن الشمس في مدارها مليمتر واحد ملي سنتي لتجمدت الأرض بما عليها من كائنات فما بالك بقى لما تبقى الشمس فوق الرؤوس قدر الميل ومش بس كده والناس غارقة في عرقهم يبقى الشمس تبني من الرؤوس الوقوف على الأقدام خمسين ألف سنة الوقوف في العرق وكلا يبلغ العرق عنده على قدر عمله فمنهم من يبلغ العرق عند كعبيه ومنهم عند ساقيه ومنهم عند ركبتيه ومنهم من يبلغه العرق عند فخذيه وحقويه ووسطه وعند منكبيه وكتفيه ومنهم من يلجمه العرق الجام انت متخيل يعني ايه يلجمه زي اللجام اللي بيوضع في فم الفرس يعني معناها ما فيش فرصة انه حتى يفتح فمه ليتكلم واقف خمسين الف سنة في هذه المشاهد الناس من كتر التعب خمسين ألف سنة نفسهم الموقف ده ينفض فيقوموا يطلبوا من الأنبياء خلي بالك معايا علشان ما يفضلوش واقفين كده فيطلبوا الايه الشفاعة فيتشاوروا طب مين اللي يشفع لنا اه آدم لأن آدم هو أبو البشر وربنا أسجد له الملائكة وخلقه بيده وأسكنه جنته وعلمه ونفخ فيه من روحه فكل هذه المميزات أيوة يبقى هو آدم اللي يصح لهذه المسألة فلما يذهبوا لآدم يقول لهم نفسي نفسي نفسي لقد نهاني ربي عز وجل أن أكل من الشجرة فعصيته وأكلت اذهبوا إلى غيري طب هم رايحين يشفعوا أي طالبين شفاعة الأنبياء ليه حد يعرف ليه ليه طالبين الشفاعة ليه الناس مفكرة ان هم بيطلبوا الشفاعة عشان يدخلوا الجنة ده هما بيطلبوا الشفاعة عشان يوضع الميزان وما يفضلوش واقفين الوقفة دي يعني هما طالبين الشفاعة عشان الموقف ينفض مش عشان دخول جنة بل في ناس ساعتها هتقول مش مشكلة نروح النار بس ما نوقفش الوقفة دي فيظنين ان النار من شدة الوقفة اهون من الوقفة نسأل الله السلامة طب الشفاعة مسألة الشفاعة أنكرها كثير وللأسف من ينتسبون للعلم ويشار إليهم بالبناء فأنكروا شفاعة, شفاعة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وتم السلام وقالوا أنها لم تأتي في القرآن وهذا مخالف للعقل والنقل فقد جاء في القرآن في أعظم آية في قول الله عز وجل في آية الكرسي ها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فأقر الله عز وجل أمر الشفاعة ولكن هناك شرط أن يأذن الله عز وجل أن يأذن الله عز وجل فالشفاعة تقبل بعد إذن الله سبحانه وتعالى إذا فالشفاعة موجودة نبينا صلى الله عليه وسلم حد يعرف عن الشفاعة بتاعته إيه تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم ملوش شفاعة واحدة ده له ثمان انواع من الشفاعة صلى الله عليه وسلم وعشان ما نخرجش من موضوعنا لما نيجي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نتكلم في امر الشفاعة تفصيلا لكن احنا بنقول ان الشفاعة ثمان انواع للنبي صلى الله عليه وسلم سريعا بعضها منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ان يبدأ الحساب في ارض المحشر وهذه لم تكن لنبي ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أن ناس من المؤمنين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فيشفع لهم ليدخلوا الجنة وشفاعته صلى الله عليه وسلم لخروج بعض الناس من النار وشفاعته صلى الله عليه وسلم لمن دخل الجنة أن تعلو درجته وشفاعته صلى الله عليه وسلم بأن يدخل بعضا من أمته الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب نسأل الملك الوهاب أن نكون منهم يبقى إذا نستفيد من الحديث ده فايدة إن الشفاعة أمر ثابت في الدين ونستفيد إن النبي الأمين ليس له شفاعة واحدة بل ثمان أنواع من الشفاعة فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر أنت أبو البشر فهو أول خلق الله من البشر كما ذكرنا ذلك في قصة أدم عليه السلام وهذا فيه رد على من يقول أن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم يا أول خلق الله فهذا منافي للأحاديث ومنافي لقول الله عز وجل في القرآن الكريم عندما خاطب الملائكة إني جاعل في, الب... في ال... إني جاعل في الأرض خليفة اللي هو مين آدم عليه السلام إني خالق بشرا من طين فده أول بشر عليه السلام خلقك الله بيده إيه الدرس اللي نتعلمه أن الله عز وجل له يد وله عين وإنك بأعيننا ولتصنع على عيني وأن الله عز وجل سميع بصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنرياه من آياتنا إنه هو السميع البصير يبقى الله عز وجل سميع بصير سبحانه وتعالى له يد له قدم وله رجل وقد أقر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الرب العلي يوم القيامة يضع عندما يلقى أهل النار في النار فتظل النار قائلة يا رب هل من مزيد كلما قيل لها هل اكتفيت تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار عز وجل قدمه في النار فتنزوي من أطرافها تقول قد اكتفيت قد اكتفيت وله ساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون وينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل كما صح بذلك الحديث كل هذه صفات عن الله عز وجل يد الله فوق أيدي وغيرها الكثير والكثير لكن السؤال بقى لأن فيه خلي بالك بقى معايا في بعض المعطلة بيعطل الصفة يقول لا هو ربنا له يد بس ملوش يد يعني ايه له يد بس ملوش يد يقول لك يعني هو قال ان هو له يد في القرآن اه بس مش معناه ان هو له يد لا ده معناه القدرة مش معناه ان هو سميع يعني بيسمع لا ده معناه ان هو عارف ايه اللي بيحصل انت فاهم ازاي فبيعطلوا الصفات افهم معايا وتعطيل الصفات تعطيل للذات ونفي الصفات نفي للذات فلما تنفي من شخص بعض صفاته يبقى انت نفيت وجود الشخص فتفاجأ في النهاية أين الله يبقى ما فيش فلمن الخطأ فإياك أن تعطل صفة وإياك أن تشبه كما شبه المشبه فتقول له يد كيد وإياك أن تجسد وإياك أن تمثل فلا تضربوا لله الأمثال أمال إيه الحل في الموضوع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نؤمن بهذه الصفات كما جاءت عن ربنا عز وجل وعن نبينا صلى الله عليه وسلم نؤمن أن له يد كيف ما سألش استوى على عرشه سبحانه كيف ما سألش ما سألش ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أخرجوه من المسجد فإني أراه رجل صاحب بدعة لأن أول مرة حد يسأل عن الأسئلة دي كل الصحابة والسلف كانوا يؤمنون بها هكذا ويمروها كما جاءت ولا يقفون عندها ليه؟ لأنك لو حاولت بعقلك تفقف عندها وتتخيل هذا المشهد كأنك بالضبط بتكلف نملة صغيرة حقيرة أن تنقل جبلا كبيرا من أقصى شرق الأرض إلى أقصى غربها في دقيقة واحدة فتكلف عقلك ما لا يطيق ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وعرفت السجود هنا تحية وإن هو سجود لله هو تحية لآدم وسجود لله وقبلة الملائكة في هذا السجود هو آدم عليه السلام وأسكنك الجنة وعرفنا أن الجنة جاءت معرفة بالألف واللام فهي الجنة جنة الخلد وليس كمن قالوا أنها جنة, جنة أي حديقة في الأرض وردنا على ذلك تفصيلا في قصة آدم عليه السلام ألا تشفع لنا إلى ربك نعم فكل نبي له شفاعة كل نبي له شفاعة ولكن أعظمها شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم كما أن لنبينا حوضا فلكل نبي حوض ولكن أعظمها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا يبقى نقر هنا أيضا ونؤمن أن الله عز وجل يغضب ويرضى ويغار ويحب ويكره وهذا كله جاءت فيه أحاديث صحيحة خوفا من أن يطول المقام لسردناها وإنه نهاني عن شجرة فعصيته نهاني عن شجرة فعصيته وهنا تصر شبهة على الإسلام يجي واحد يقول لك طيب انتوا دلوقتي يا مسلمين بتقولوا ان انتوا لا تؤمنوا بكتب السابقين لانها حرفت اما ت... اما ان انتوا بتقولوا ان احنا نؤمن بيها كما نزلت من عند ربنا دون تحريف فانتوا دلوقتي لا تؤمنوا بالتوراة ولا بالانجيل اللي هم بيسموه الكتاب المقدس والعهد القديم والعهد الجديد والعهد القديم اللي هو اللي نزل على موسى عليه السلام وهو مقسم لاسفار سفر التكوين سفر الخروج وغيره أما العهد الجديد وهو الأناجيل مقسم لأناجيل وهو الذي نزل على عيسى عليه السلام هم كما يقولون ذلك فهو محرف فاحنا لا نؤمن به وذكر فيه أن لوط عليه السلام زنى بابنتيه وذكر فيه أن نوح عليه السلام شرب الخمر فسكر حتى غاب عقله فانكشفت عورته فرأى عورته ابنا من أبنائه فلعنه نوح حتى أبناء أبنائه ده في كتابهم مش عندنا احنا وقالوا ان سيدنا سليمان عليه السلام اشرك بالله عز وجل وعبد في نهاية حياته الاصنام ارضاء لزوجاته وقالوا ان داود عليه السلام زنى بامرأة الجندي عنده وهو أريا زنى في امرأته واخرج أريا الجندي للحرب حتى قتل وغيرها وغيرها فهم سبوا كل الانبياء حتى اللي بيعبدوه نفسه عيسى عليه السلام بيعبدوه في كتابهم في كتبهم يقولون أنه خروف بسبعة قرون تخيل فهم سبوا الأنبياء أما ديننا فنزه الأنبياء فهم يأتونك في الشبهة بقى يقول لك إيه طيب انت ما بتؤمنش بكتابنا طب في كتابكم انتوا تؤمن به تقول لهم أيوة لأنه لم يحرف ولم يبدل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فيقول لك طب ما انتوا في كتابك هوت ان ادم عمل ايه ربنا امره انه ما ياخدش ما ياكلش من الشجره فعصى والنص صريح اهو فعصى طب ما هو دوت نقص في حقنا ادم ترد تقول ايه تقول لهم ما هو ربنا قال برضه في نفس الايه نسي والنسيان لا يؤخذ عليه الانسان فهو لم يعص الله عز وجل متعمدا بل ناسيا دي اولا دي اول رد الرد الثاني ان ادم عليه السلام ما بعث نبيا الا بعدما اخرج من الجنة وجاء في الارض فبعث نبيا لاولاده وذريته وطبعا هو هنا لما عصى كان لبشريته العادية مش لكنه نبي وصلت وانه نهاني عن شجرة فعصيته نفسي نفسي لما الأنبياء بتقول نفسي نفسي أمال الناس الأب هيقول لابنه والأخ يقول لأخوه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته العيلة كلها وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه بس مش هينفع كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إلى آخر الآيات فإذا الأنبياء يقولون نفسي نفسي يبقى ما تصدقش اي واحد في يوم من الايام لما يجي يقول لك اعمل بس الفتوى دي يديك فتوى تخالف الشرع يقول لك انا المسؤول اعمل وعلها في رقبتي اذا كان الانبياء هيقولوا نفسي نفسي هو يبقى يقول لك ايه اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فالكل هيتبرأ من بعض فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وفي فرق بين الرسول والنبي النبي يبعث لقومه خاصة وليس معه رسالة والرسول والمسألة فيها خلاف كبير بين العلماء والرسول يرسل إلى قومه ومعه رسالة إلى قومه وأحكام شرعية وأحكام ايه شرعية هتقول لي الله طب والنبي ما يبقاش معاه احكام شرعية لا بيبقى ماشي على الرسالة اللي قبله او ماشي على حكم واحد اما النبي صلى الله عليه وسلم فهو نبي ورسول ولكنه رسول للعالمين فيقولون لنوح عليه السلام وسماك الله عبدا شكورا يا لها من كرامة ربنا اللي يسميه عبد شكور طب مين فينا عايز ياخد اللقب ده نعمل ايه يعني نكثر من الشكر بسيطة قوي نكثر من ايه من الشكر وخلي بالك مهما تكثر من الشكر ومهما انت وانا وفلان وفلان في النهاية وقليل من عبادي الشكور فأقل فدايما ولذلك يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه كان دوما يدعو ويقول اللهم اجعلني من القليل فقالوا ايه القليل ده احنا اول مرة نسمع الدعوة دي فقال لهم القليل هو دايما ربنا بيقول عن كل الخير قليل وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله لكن وقليل من عبادي الشكور فاللهم اجعلنا من هذه من هذا القليل فتكثر من الشكر انا شكر بقى الشكر نوعين في شكر باللسان وفي شكر بالجنان وفي شكر بالجوارح والأركان صلى على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم الشكر باللسان اللي عارفينه تقول الحمد لله والشكر لله شكر بالجنان يعني بالقلب يبقى قلبك راضي وشاكر شكر بالجوارح والأركان يعني بجسمك وبإيديك وبرجليك ان ربنا اداك عينين فما تنظرش للحرام لا ده تنظر بيها للفقراء والمساكين وتنظر في كتاب الله يا رب العالمين أعطاك أذنان فلا تسمع بها ما يغضب الملك العلام بل تسمع بها القرآن وسنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وتم السلام وهكذا أعطاك مال فشكرك لل- لل- لله عز وجل على نعمة المال انك تستعمله في طاعة الله مش في معصية الله وعلى هذا فقط ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك عز وجل فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي نفسي اوعوا تكونوا نسيتوا احنا بنتكلم عن ايه احنا بنتكلم عن ايه قصة نوح عليه السلام ايه اللي خلانا نطول في الم- نفس في المسألة دي لان هو ده هدفي ان احنا هناخد قصة بس يبقى اقعد في بيتك وهات كتاب قصص انباء واقعد اقرا انما احنا عايزين نتعلم ونتربى فلما بعث الله نوحا عليه السلام دعا قومه إلى إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة لا شريك له وأن لا يعبدوا معه صنما ولا تمثالا ولا طاغوتا وأن يعترفوا بوحدانيته سبحانه وتعالى وأنه لا إله غيره ولا رب سواه كما أمر الله عز وجل من بعده من الرسل الذين هم كلهم من ذريته من ذرية نوح عليه السلام كما قال الله تعالى وجعلنا ذريته ذريته هم الباقين يبقى ربنا نص في الآية على ان البشر دي كلها من ذرية مين نوح عليه السلام فهو ابو البشر الثاني يبقى نوح عليه السلام دعا قومه الى افراد عبادة الله وحده ما تعبدوش غير ربنا وحده والعبادة هي الطاعة فلو طعت غير الله تبقى عبدته وإن ادعيت أنك تعبد الله والدليل قول الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان هم الناس عبدت الشيطان آه عبدوا الشيطان حقيقة لكن قبل ما يظهر عبدة الشيطان في مصر وفي كتير من بلاد العالم قبليها بسنوات وقرون وأجيال ما هي الآية كانت ماشية على مر العصور كانت بتتكلم عن عبادة الشيطان إزاي طاعة الشيطان فسمى الله عز وجل طاعة غيره في معصيته عبادة فكل من أمرك بشيء يخالف الله فأطعته فأنت عبد له ولست عبدا لله وإن ادعيت أنك عبدا لله دعاهم إلى إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة لا شريك له الشرك يا جماعة الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل يعني ممكن واحد يبقى مفكر نفسه موحد وهو مليان بالشرك وهو مش حاسس يفاجأ يوم القيامة ان ربنا بيقول له انت كنت مشرك بيا فيصدم طب ازاي واحد مسلم وبيصلي الخمس صلوات وبيصوم وبيعمل كل الطاعات دي ويبقى مشرك النفس فيها هيطول فتعالى نقول عناوين سريعة صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أو حسنه على ما أذكر قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر أو الشرك الخفي قال وما هو يا رسول الله قال الرياء وراء يرائي مراءة ورياء من الرؤية يعني انت بتفعل فعل تريد ان يراك احد فواحد داخل المسجد يصلي احنا شايفينه ما شاء الله ده راجل مصلي ده عبد لمين لله لكن هو جاي المسجد علشان خاطر ده يخطب بنت الراجل اللي بيصلي في المسجد فعشان يشوفه دايما في الصلاة فيوسع الخطوبة اشرك بالله واحد جاي المسجد يصلي عشان عيب يبقى راجل كبير وشايب وما يصليش واحد جاي يصلي في المسجد عشان زوجته بتصلي في المسجد زوجته بتصلي وولاده بيصلوا وولاده الصغيرين بينزلوا المسجد يصلوا واخواته واهله فيقول لك لا طب هم يقولوا عليا ايه فجاي يصلي من اجل الناس من اجل ان يراعي رؤية الناس فاشرك برب الناس هو مش حاسس واحد يذهب لقبر من المقابر او ضريح من الاضرحة لواحد ميت من الصالحين او من الطالحين لان مش كل القبور تحتها اولياء صالحين فتلاقيه يد- بل في بل كان في بحث في ال- في جامعة الازهر بحث البحث عنوانه كم من قبر يزار وفي داخله حمار وكان لها قصة في احد القرى في الصعيد ها اه ده حقيقة حقيقة ده كان بحثه فعلا قرية من قرى الصعيد حصل فيها الامر دوت ده ده- لا يعني ما تخلوناش نخرج بس من الموضوع المهم واحد يوم رايح لقبر من القبور دي ويدعي يقول شلاه يا فلان شلاه انت بتشحت هي كلمة شلاه دي معناها الشيء لله يعني بتشحت بتشحت منه لله وهيديك ازاي هو لو يملك لنفسه نفعا او ضرا ما كان مات اصلا دي اولا ثانيا تبص تلاقيه يدعو الميت دوت ويقول له اديني ولد اديني كذا او يدعوه ومن دعا غير الله عز وجل فقد اشرك في الدعاء لقول الله عز وجل واذا سألك عبادي عني قل اني قريب فاني قريب وهي تفرق اه تفرق كتير صلى على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل جم المشركون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الذي يعبده فقال الله عز وجل له قل هو الله أحد خلي بالك ربنا قال له ايه قل يعني مش من عنده ده ربنا اللي بيمليه قول قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ويسألونك عن المحيط قل هو أذن ويستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم قل قل- دايما القرآن كله من الجلدة للجلدة قول قول إلا الآية دي شال منها الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش وإذا سألك عبادي عني قل إني قريب لا لا انت اه عبدي وحبيبي يا محمد وخاتم أنبيائي ورسلي وانت أفضلهم على الإطلاق بس بيني وبين عبدي ما تخشش وبعدين علماء اللغة يقولون أن حرف الفاء حرف عطف يفيد السرعة يعني فإني قريب بمجرد بس ما أقول يا رب على طول خلاص استجاب ول- وسبب نزول الآية إيه أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه ما جاوبش ربنا اللي جاوب أنزل قوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب بس خلص لا محتاجة منك إنك تروح تمشي المسجد فلان ولا تروح هنا ولا هنا ولا تعمل ولا تاخد فلان واسطة بينا بعدين تيجي بعض الناس تقول له يا أخي أنت بتعمل ليه كده يقول لك أصل دول أولياء الله الصالحين وبعدين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تقول له هم مين الأولياء يقول لك دول نقول له لا كذبت ورب الأرض والسماء لأن الآية أكمل الآية ما تعملش زي اللي بياخدوا نص النصوص تقول لي فويل للمصلين وتسكت لا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون طب ايه تكملة الآية قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إيه بقى الذين آمنوا وكانوا يتقون أي واحد فينا كده واحد ماشي في الشارع أنت ممكن لا تهتم بيه أصلا ممكن يكون أشعث الرأس مغبر يلبس ثوبا مرقعا وهو أقرب لله عز وجل من شيخ الشيوخ لأن المسافة القرب بينك وبين الرب هي بالقلب بالقلب لو صلح لصلح البدن كله او كما جاء في ذلك الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اذا نقول ان في شرك من الشرك ان واحد يقول للواحد بقول لك يا فلان خلاص اتفقنا على المشوار اللي بينا اه طب خلاص اوعى تغيب عن المشوار ده احسن انا معتمد على الله عليك اهي وقع عليك دي شرك الواو دي حرف الواو ده شرك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل ما شاء الله ثم شئت أجعلتني لله ندا ليه لأن حرف الواو يفيد الايه الجمع أما حرف ثم حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي يعني ان ده ثم ده ملوش علاقة بيه مع ان ده مين ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا ما نقدرش نقرب لربنا الا بيه برضه صلى الله عليه وسلم فالمقصود في من الشرك ان واحد يقول لك ايه مثلا يقول لك ايه والنبي تجيب لي كوبايه ميه اهو كده اشرك بالله هتقول لي ليه اقول لك عشان حلف بالنبي لان قول لان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وفي روايه فقد اشرك وفي روايه فقد كفر واشرك من الشرك ان واحد يعلق حظاظه شاب روش معلق حظاظه او لابس خرزه زرقاء او واحده ست لابسه ما اعرفش خرزه زرقاء او مفتاح الحياه او بيعلق على الباب بتاع بيته مثلا خمسه وخميسه ديت اللي هي لونها ازرق دي او بيعلق كوز ذره لون احمر او بيعلق قرن خروف او بي... الحاجات اللي انتوا عارفينها دي كل ده شرك بالله قال صلى الله عليه وسلم من علق تميمه فلا اتم الله له ومن علق ودعه فلا اودع الله له دعا عليه او كما قال صلى الله عليه وسلم وقال التميمة الشرك يعني التمام والحظاظات والحاجات دي شرك ليه لانك انت بتعتقد ان هي اللي بتعمل لك مش ربنا سبحانه وتعالى وغيره وغيره مش هنخوض في مسألة الشرك انا عايزة بس اوصل لك نقطة ايه ان الشرك بيدب في هذه الامة كدبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء فلا يشعر بها احد إلا من رفع الله عز وجل عنه الجهل بالعلم وطبعا مش هو قاعد في بيته متغطي تحت البطانية بيتدفى لا ده لازم يسعى إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ليه مجالس العلم ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل إن أول آية في القرآن اقرأ اتعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم شوف بقى قارن انت بقى اقل واحد باعلى واحد في الامه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث الله عز وجل نوحا عليه السلام دعاهم الى افراد عبادة الله وحده لا شريك له وان لا يعبدوا معه صنما ولا تمثالا ولا طاغوتا طب الصنم دلوقتي في ناس ما بتعبدش اصنام في المسلمين لكن في بلاد اخرى زي بوذا اللي بيعبد في بلاد الصين واليابان وغيرها طيب المسلمين في منهم بيعبدوا اصنام لا هو مش بيعمل صنم تمثال يعبده لشخص هو بيعبد يا ريته بيعبدوا حتى صنم تمثال مش معنى يا ريته يعني ان انا بوافقه لا ده انا بتريق يعني اقصد اقول ايه انا اقصد اقول ان هو مش عبد بقى صنم للانسان ده ده عبد الانسان بعد ما مات وتحلل وبقى تراب زي ما ذكرنا تلاقي واحد جاي من اقصى الصعيد واقصى البلاد جاي مسافر وذبح ذبيحه ونادر لغير الله عمل نذر والنذر لغير الله شرك لقول الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له خلي بالك كلمه لا شريك له جت هنا قل ان صلاتي وصلاتي والصلاه فيها ركوع للي بينحل للجمهور بتاعه اهو ده شرك برضه لأن صرف شيء في الصلاة وهو الانحناء لله عز وجل صرفها لغير الله شرك كل إن صلاتي ونسكي النذر بتاعي والذبح ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ما دخلش مع حد تاني فأمرهم ألا يعبدوا معه صنما ولا تمثالا ولا طاغوتا ولا طاغوت الطاغوت ايه هو يقول الإمام مالك رحمة الله عليه أن الطاغوت هو كل ما عبد من غير الله عز وجل هنقول التعريف ده مع احترامنا للإمام مالك طبعا على عيننا وراسنا احنا ما نجيش حاجة ما نجيش ذرة تراب من اللي كان بيطأها بقدمه لكن نقول التعريف ده كده مطلق محتاج تقييد فنقول التقييد عليه ورضي بذلك الشرط ورضي بذلك ليه لأن عيسى عليه السلام عبد من دون الله هل هو رضي بذلك فهو ليس طاغوت فرعون عبد من دون الله ورضي بذلك فهو طاغوت وأن يعترفوا بوحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه لا إله غيره ولا رب سواه خلي بالك معايا لا إله غيره ولا رب سواه أنا قلت هنا كلمة إله قلت هنا كلمة إيه رب هي تفرق رب عن إله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس فلو كانت الإله هي الرب ما كانش ربنا جاب ديت رب هنا وجاب دي إله لأن أنت عشان تبقى موحد بالله لابد أن أنت توحد بثلاث أقسام ثلاث أشياء توحيد ألوهية توحيد ربوبية توحيد أسماء وصفات إيه هو توحيد الألوهية وإيه هو توحيد الربوبية وإيه هو توحيد الأسماء والصفات ده نعرفه بعد الأذان إن شاء الله الله يبقى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات إذا اجتمعوا هؤلاء الثلاثة في قلب المؤمن أصبح موحدا لله عز وجل والتوحيد مش مجرد كلمة إن واحد أقول له واحد بالله يقول لا إله إلا الله هو كده مش واحد بالله هو واحد بال- لا واحد ربنا سبحانه وتعالى باللسان بس هو الموضوع يا جماعة لو كان الموضوع باللسان بس ما كانش النبي تعب وحارب المشركين كانت سهلة جدا بدل ما يخوضوا معاه حروب ويق- ويقتلوا في المؤمنين ويتقتل منهم ويقتلوا أبنائهم وأبنائهم تقاتلهم كانوا قالوا ايه يا محمد المشكلة يعني نقول لا, لا, لا اله الا الله محمد رسول الله. نقولها لك يا عم نعملها لك اغنية ما زي ما سنة 2007 عملوها اغنية عايزنا نعملها مفيش مشاكل نقولها لك في اليوم 20 مرة نقول لك يا سيدي كل ربع ساعة واحدة كل خمس دقائق نفضل طول ما احنا ماشيين نقولها القضية ابو جهل ابو جهل ها كان فاهمها عن كتير من من علماء في عصرنا مش علماء علماء لا يعني اللي بينتسبون للعلم فالقضية لو قضية كلمة تقال ها ما كانش ربنا سبحانه وتعالى أرسل من أجلها الرسل دول كلهم ولا تعب ولا أوزوا ولا أقيمت من أجلها الغزوات والحروب والفتوحات ولا عذب بعض النا- ولا عذب بعض الناس في القبور ولا دخل كثير من الناس في النيران في الآخر وحرموا من الجنان لو الموضوع موضوع كلمة بتتقال باللسان لا الموضوع ان لا اله الا الله ببساطة كده ببساطة يعني هقولها ببساطة مش التعريف الكامل بتاعها اي لا معبود بحق سواه ولا يطاع الا اياه ولا يحب الا هو ومن اجله ولا يبغض الا من اجله سبحانه وتعالى ده معنى كلمة لا اله بس لا اله الا الله ماشي ولا اله الا الله تقتضي نفي واثبات لا اله بل في الالوهية عن الكل الا الله بثبتها لله وحده سبحانه وتعالى محمد رسول الله بقى دي موضوع تاني محمد رسول الله اي طاعته فيما امر واجتناب ما عنه نهى وزجر والا يعبد الله عز وجل الا بما شرع ده معنى كلمة محمد رسول الله كده يبقى الواحد بدأ يفهم ازاي هو في الاسلام وايه هو الاسلام الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من اهله كل واحدة من دي محتاجة شرح لوحدها كامل بس المقصود المقصود ان المسلم او العبد الاصل فيه انه يبقى ببساطة كده لابد انه يطيع كل امر ويجتنب كل نهي ده ببساطة خالص ده ابسط شيء ممكن اوصله لك طيع كل امر واجتنب كل نهي ابعد عن كل نهي ما تقربش اصلا لا تقربوا الزنا ممنوع الاقتراب ليه لانك ما هتقول لك هقرب بس اشوف ايه الموضوع هتقع مش هينفع فما تقربش اصلا يبقى اجتناب المنهيات وفعل المأمورات هو ده ببساطة طيب يبقى نوح عليه السلام لما دعا قومه لأمر توحيد الملك عز وجل سبحانه وتعالى كما أمر الله تعالى من بعده من الرسل بأن يقوموا بنفس دعوته عليه السلام وكل الرسل وكل الناس بعد ذلك من ذريته من ذرية نوح عليه السلام كما قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقي هم الباقي وقال في حق نوح عليه السلام وفي إبراهيم وجعلنا في ذريتهما ذرية مين ومين بقى إبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام النبوة والكتاب ذرية إبراهيم عليه السلام لأن كل الأنبياء أبناء إبراهيم عليه السلام ليه؟ لأن هو خلف إسحاق عليه السلام وإسماعيل عليه السلام فمن الفرع بتاع إسحاق عليه السلام جاء كثير من الأنبياء اللي كان منهم أنبياء بني إسرائيل إسحاق ويعقوب ويوسف عليه السلام وغيرهم أما من الفرع الثاني اللي هو إسماعيل عليه السلام جاء منه محمد صلى الله عليه وسلم فسيدنا إبراهيم أبو كل الإيه؟ الأنبياء وآدم أبو كل البشر ونوح هو أبو البشر الثاني كما وضحنا ولهذا قال نوح لقومه عليه السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله نرجع تاني بقى ونعود عشان نوضح مسألة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات الألوهية يعني إيه الأول خلي بالك معايا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحارب المشركين وكان المشركين بيقولوا ايه لما كان يسألهم عن مسألة انتوا بتعبدوا الأصنام ليه كانوا يقولوا ايه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني هم الناس مؤمنة بإيه بالله هو. الله طب ما انت بتحاربهم ليه يا رسول الله ما الناس بي- بيقروا هم بيعترفوا والقرآن سجل ده ان هم مؤمنين بالله ايمانهم بالربوبية فقط مش بالألوهية عشان هم امنوا بالربوبية ووحدوا توحيد ربوبية قاتلهم النبي دي بقى الكارثة اللي كتير من الناس يؤمن بالله بتوحيد الربوبية ومش عارف توحيد الألوهية فلما تيجي تقول له خلي بالك معايا زي اللي بيطوفوا دول حوالين المقابر والأضرحة والكلام ده لو جيت تقول له انت كده يا اخي بتشرك بالله خلي بالك ما ينفعش الكلام ده يقول لك لا يا اخي ده انا بعبد ربنا ما هو ربنا هو اللي خلقني خلي بالك وهو اللي رزقني وهو اللي بيأكلني وبيشربني وهو اللي بيعمل فاهم؟ ولما بمرض وإذا مرضت فهو يشفيني يعني هو اللي بيعمل كل ده يا حبيبي ده ده توحيد الربوبية اللي النبي قاتل عليه المشركين قبل كده ده توحيد الربوبية الناس انك بتعترف ان الله رب يعني مربي يعني خالق يعني رازق يعني محيي يعني مميت هي دي صفات الرب فهمنا يعني ايه الرب اما الاله هو الذي يعبد دون سواه فلما تقول لي انا مؤمن زي ما المشركين بقى بيقولوا احنا عارفين ان اللي خلق السماوات والارض هو الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله طب ما هم برضه هم بيقولوا الله هم يعني هم عارفين ان اللي خلق الحاجات دي كلها مين الله فهم كده موحدين بالله لا ده هم موحدين توحيد ربوبية قالوا لا الاصنام دي مش هي اللي خلقت فالرب هم مش ارباب الرب هو ربنا لكن الاصنام دي بتقربنا الى ربنا فهم كده اشركوا في توحيد الايه بقى الالوهيه يبقى الواحد عشان يوحد توحيد ربوبيه كلنا موحدين توحيد ربوبيه دي كلنا مشتركين فيها بنقر بيها بمزاجنا وغصب عننا حتى الكافر الملحد اللي بينكر وجود اله من جواه من قرارة نفسه عارف ان هو ما جاش كده عارف ان في خالق ليه فده اسمه توحيد ربوبيه لكن في توحيد الالوهيه بقى مين اللي هتسمع كلامه مين اللي هتعبده وتطيعه مين اللي هتعادي الدنيا كلها من اجله هو هو ده بقى اسمه توحيد الايه الالهيه او الالوهيه توحيد الاسماء والصفات ان ربنا سبحانه وتعالى فيه صفات له عليا وله اسماء حسنى لا يتصف احد بها الكبرياء رداء والعظمة إزال فمن نازعني فيهما عذبته في النار ولا أبالي الحديث قدسي عن الله عز وجل وحديث صحيح يعني معناها ايه في صفات لله تؤمن ان دي صفات الله عز وجل زي ما تكلمنا في لقاء النهاردة عن بعض الصفات ان الله عز وجل له يد له ساق له رجل له, ع... له عين سبحانه وتعالى يرى يسمع يتكلم يغضب يرضى يفرح وهكذا بل ويضحك سبحانه وتعالى فده يبقى توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات باختصار قال قوم نوح لنوح عليه السلام ان انت كده يا نوح انت راجل ساحر انت راجل كاذب انت راجل الكلام بقى اللي بيقال لايه لكل من صار في الدعوة الى الله عز وجل نوح عليه السلام هدفه ايه بقى قصاد الموضوع ده يعني هو جاي لهم وتحمل الاذى ده كله عشان يوصل لهم ايه قال عليه السلام اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ما قال لهمش ما لكم من رب غيره الاله لان هم عارفين ان لهم خالق وعارفين الاصنام دي مش هي اللي خلقته اعبدوا الله ما لكم من اله غيره طب ليه بتقول لنا كده اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم يا ناس ده انتوا اهلي برضه وناسي وجيراني وعيلتي وبلدي انا خايف عليكم انا بقول لكم ده عشان خايف عليكم اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم كلمة عظيم بقى تشتمل بقى عليه كل العظمة في في أهوال يوم القيامة وقال ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم ده يوم كله ألم على مين على ال... الذي لم يوحد رب العالمين فذكر أنه دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة في الليل والنهار مش كان بيديهم درس من الثلاث بس لا ده كان بالليل وبالنهار والسر والإجهار بالترغيب طارة والترهيب أخرى مرة يقول لهم الجنة ونعمها ومرة يقول لهم طب انتوا مش فرضين بقى عايزين تخشوا الجنة طب خلي بالكم بقى من النار وعذابها شوية ترهيب وشوية ترغيب طب احنا بنحكي دي ليه عشان تتعلم لو ابنك ما بيصليش لو ابنك ما بيعملش اي حاجة لو اي حد من اصحابك جيرانك انت عايز تدعو لله عز وجل هتقول لي يا عم وانا ادعي ليه انا مال انا ما دي شغلتكم انتوا اللي يا دعاء اقول لك لا كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فتدعو ازاي بالليل والنهار كان يدعو عليه السلام بالليل والنهار بالسر في السر والإجهار بالترغيب تارة وبالترهيب أخرى وكل هذا لم ينجح فيهم ما نجحتش المحاولات دي في قومه بل استمر أكثرهم على الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والأوثان ونصبوا له العداوة في كل وقت وأوان ومكان وتنقصوه وتنقصوا ممن آمن به وتوعدوهم بالرجم والإخراج من البلدان ونالوا منهم وبالغوا في أمرهم طب يعمل ايه نوح عليه السلام في الوقت ده بقى عمال يدعوهم لنجاة للنجاة وهم عمالين يؤذوه وعايزين من البلاد يطردوه وواقفين ضده وضده أتباعه يعمل ايه ايه الحل في, في الوضع ده فصبر جميل فصبر جميل هو الحل ان يعمل ايه يصبر على اذاهم ويستمر في دعوته الى الله عز وجل وصبر نوح عليه السلام صبر تزول منه الجبال صبر 950 سنة في الدعوة عشان عايز الناس تقول لا اله الا الله عارف بعد ال 950 سنة كم واحد امن بيه على اكثر الاقوال اكثرها على اكثر الاقوال 80 بين رجل وامرأة يعني بمعدل كل 15 سنة واحد يفتن انت متخيل شوف بقى الصبر قد ايه عايزين نعرف صبر نوح عليه السلام وتآذى ازاي وازاي صبر وسط الايذاء ده كله مع العمر ده كله عايزين نعرف يوم الثلاثة الجاي ان شاء الله من المغرب للعشاء نعرف صبر نوح عليه السلام كله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم يا ربنا ارزقنا الصبر الجميل اللهم يا ربنا ارزقنا الصبر الجميل اللهم يا ربنا ارزقنا الصبر الجميل الذي لا شكاية معه ولا جزع اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة في زمرة الصابرين صبرا جميلا يا رب العالمين وادخلنا جنات النعيم يا رب العالمين يا من قلت إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فنسألك يا ملك يا وهاب أن توفينا أجورنا بغير حساب وأن تدخلنا الجنة أيضا بغير حساب ولا سابقة عذاب آمين آمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم